انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ممكن يكون في حاجات كتير اختلفت في حياتنا وكل يوم في جديد وده شيء مهم بس الأهم من إننا نشوف الجديد هو إننا نتمسك بأصولنا واللي اتربينا عليه عشان كده لازم نقرب من بعض نسمع ونفهم بعض عشان كده لازم سكتنا تبقى واحدة استنوني أنا حسن عجيلة برنامج سكتنا واحدة على تسعينات اف ام
سكتنا واحدة مع حسن عجيلة كل يوم اثنين الساعة 12 إلا ربع على تسعينات اف ام
أعزائي المستمعين مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان صباح الفل على حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بداية موسم لبرنامجكم سكتنا واحدة مع حسن عجيلة على تسعينات اف ام طيب في البداية كده حابب أتكلم عن فكرة برنامجنا آه، فكرة برنامجنا هنطرح فيه بعض ال- الأمور الاجتماعية بعض المواقف الاجتماعية الخاصة بمجتمعنا آه، اللي طرأت علينا في الفترة الأخيرة وهنعمل مقارنات بيننا وبين الأجيال اللي قبل كده طيب لما نعمل مقارنة بيننا وبين الأجيال اللي قبل كده إحنا هن آه يعني شوية هن هنسمع للناس وهنتقبل فيها الرأي الآخر وهنسمع لحضراتكم طيب نخش في موضوع حلقتنا النهاردة يمكن حضراتكم شفتوا التنويه بتاع امبارح الخاص بحلقة اليوم آه كنت نزلت فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واتكلمت فيه عن آه، أو الرسول اتكلم فيه عن منزلة الصحابة أو الصحبة بشكل أدق يعني بشكل عام طيب من هنا أنا خدت آه، موضوع حلقتنا النهاردة اللي هو إزاي أو سؤال حلقتنا النهاردة خلينا نقول على طول إزاي تختار خليلك إزاي تختار خليلك طيب في البداية يعني إيه كلمة خليلك أو يعني إيه كلمة خليل الخليل ده هو صديق صفي خالص المحبة معنى كلمة خليل هو صديق صفي خالص المحبة آه، تخيل انت يبقى في شخص في شخص في حياتك صديق وصفي يعني صفي ده بلغتنا احنا في الوقت الحالي اللي هو الشخص السالك من جواه تخيل انت عندك شخص من جواه سالك وصفي وخالص المحبة دي أعلى درجة أعتقد في ال- في الصداقة يعني طيب جملة سمعناها كتير جدا جدا جدا من أهالينا ومن جدودنا وإحنا صغيرين هي جملة صاحب ساحب الصاحب ساحب دي كلنا سمعناها من اهالينا ومن جدودنا زمان وما كناش بنفهمها قوي يمكن لو قلت لاي حد فينا آه، كلمه الصاحب ساحب او جمله الصاحب ساحب هيفتكر شخص في حياته آه، كان كويس وبعد ما بقى مع ناس مختلفه او مع ناس مش كويسه انسحب لحاجات مش كويسه او العكس كل واحد فينا مع الجمله دي هيفتكر موقف لنفسه ممكن برضه ليه لا تكون انت في يوم من الايام كنت شخص مش كويس و... وربنا هداك ل... لناس كويسة وبقيت شخص كويس في يوم من الأيام يعني آه... نتكلم عن صفات الخليل ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ازاي تختار خليلك ال- الخليل ده هو هو صاحب قادر يشدك لكل حاجة حلوة آه... و- وهو قادر يسحبك ومش بس قادر يسحبك لكل حاجة حلوة هو قادر يسحبك من كل شر قادر يسحبك من كل حاجة وحشة آه... صفاته ان هو دايما بيكون معاك في المره قبل الحلوه مش بس في الحلوه بس يعني لا موجود في المره آه وكمان ممكن يبقى موجود يعني أنا بالنسبه لي يبقى موجود آه في المره اول واحد بس ممكن في الحلوه يبقى اخر واحد انا ما عنديش مشكله بس دي صفات بتبين معدن اللي قدامك وبتبين مدى صدقه وبتبين مدى حبه وهي دي الصفات اللي اللي الواحد لازم آه يشوفها او يختارها في الشخص اللي يكون قريب منه آم، يعني آه، صفات مهمة جدا في الشخص اللي اللي لازم يكون جنبك ولازم يكون قريب منك يعني غير كده الشخص ده لازم يكون انتوا الاتنين ليكوا رصيد مع بعض ليكوا رصيد من المحبة ليكوا رصيد من التسامح مع بعض آم، لأنكوا في الأول في الآخر بتدخلوا بيوت بعض وبتعيشوا مع بعض وأهاليكوا يعرفوا بعض كلتوا عيش وملح مع بعض زي ما بنقول يعني فالرصيد ده لازم يكون رصيد دائم ما بيخلصش طالما اخترتوا انتوا الاتنين بعض انكم تكون آه، اقرب اتنين لبعض يعني طيب الشخص ده بيكون كمان عارف المداخل بتاعتك عارف مداخلك منين عارف يخش لك منين عارف وقت ضيقتك وقت خنقتك وقت زعلك ايه اللي ممكن يخليك كويس ايه اللي ممكن يبسطك ايه اللي ممكن يرجعك لحالتك الطبيعية بالمناسبة في صفات موجودة في ال- في الشخص ده هي فعلا مجرد ما تشوفها فيه هتقول عليه ان هو يبقى خليلك او هو هو الصديق الوفي اللي في حياتك يعني حتى لو زعلتوا من بعض انتوا شخصيا انتوا مع بعض بيعرف يصالحك و... وبيعرف ينسى اي مشكله بينكم في وقت انت عندك ازمه فيه يعني ممكن تكونوا انتوا الاتنين عندكم او هو او شخص فيكم يعني عنده مشكله وينساها آه، لمجرد انك في ضيقه او في محنه ده دي صفة يعني أنا بشوف إن دي من أهم الصفات اللي أنت لو شفتها في الشخص ده أو في البني آدم ده تتمسك بيه جدا مش موجودة في الزمن ده كتير أنا عارف ممكن الناس تقول لي هو أنت يعني هو صاحبك ده أنت هتتجوزه يعني هو يعني درجات الصفات دي مهمة أقول لك أه أقول لك أه يعني الصاحب ده قادر يشيلك من حاجات كتير جدا آه، في الأول وفي الآخر زي ما قلت لك الشخص ده لو أنت في محنة وبينكوا خلاف ونسي كل ده وقف معاك في محنتك اعتقد ان دي حاجه يعني آه، مش سهله او صفه مش موجوده في كل الناس يعني عشان كده انا كنت قصدت احط الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في حته فيه بيقول لك هم قوم تحابوا في الله على غير ارحام بينهم يعني هو لا من بيتك ولا من دمك ولا من اهلك ولا اي حاجه بس آه ربنا زرع في قلوبكم انتوا الاتنين المحبه مع بعض آه ف- فهي دي الصحبه الصالحه زي ما بيقولوا يعني وهو ده الصديق الصافي خالص المحبة اللي هو معنى كلمة خليل أم، الشخص ده عشان تعرف برضه صفاته هو ممكن يعمل حاجات مش على هواه قوي يعني آه، عشان خاطرك يعني ممكن تكون انت نفسك في حاجة تعملها هو الحاجة دي مش عايز يعملها بس ما يبينلكش كده هو يحب يعملها عشان يشوفك مبسوط بيها آه، وعلى فكرة يا جماعة والله كل الصفات اللي بتكلم فيها دي مش هينة على البني آدم إن هو يعملها أو على أي بني آدم إنه يعملها لازم فعلا ال- الكلمه اللي قلتها اللي هو يكون آه، صافي خالص المحبه ان هو الشخص ده هو ما بيحسب لهاش كتير ما بيحسب لهاش خالص يعتبر هو كل كل اللي بيبقى في اهتماماته ان هو بيبقى مستمتع مع الشخص اللي معاه او بيبقى مبسوط بصحبته فربنا بيكون مبارك في في, ال- في العلاقه دي عامه الصحوبيه اللي بينهم آم، وفي صحاب كتير جدا يعني يعني, يعني ناس كتير جدا من اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين ان في صاحب ليك ممكن يبقى اقرب ليك من 100 اخ و100 اخت واقرب ليك من اهل بيتك مش حاجه عيب مش حاجه عيب مش حاجه عيب ابدا انك آه، يبقى ليك صاحب اقرب ليك من اهل بيتك واقرب ليك من اخوك او اختك مش حاجه عيب هو في الاول وفي الاخر هي البركه بتبقى موجوده في الصحوبيه دي وليه ليه لا يمكن انت بترتاح معاه بترتاح في الكلام معاه بتسمع كلام مختلف معاه بيخرجك بره المود اللي انت فيه آه، وجوده ممكن يعينك على مشاكل كتير جدا جدا جدا في حياتك آه، شخص شخص ممكن تقعد معاه قعدة آه، ممكن يريحك كتير جدا آه، ممكن يشيلك آه، أو يشيل عنك كل الهموم اللي في الدنيا صدقوني قعدة الصحاب دي أو قعدة الصحاب الصادقة الناس اللي عندها صفاء من جواها ما عندهاش أي غل بتسحب كل الطاقة السلبية اللي ممكن آه، تكون عندك يعني طيب عايز أتكلم بقى في صفة مهمة جدا جدا او حاجه انا بتمسني انا شخصيا يعني يمكن انا عشتها يعني تخيل انت بقى في يوم من الايام يبقى عندك شخص وصلت معاه من الصداقه انك تحكي له الحاجات الشخصيه جدا جدا والاسرار اللي انت نفسك بتحكيها بتحكيها جوه نفسك وانت مكسوف يعني ما تقدرش تطلعها على المخلوق سواء سر سواء حاجه مقرقاك او مضايقاك او مخلياك بتفكر بشكل دائم آه فتحكيها للشخص ده لو وصلت لمرحلة من مع شخص ما إنك تحكي له الحاجة اللي إنك عارف إنك مستحيل تحكيها لأي بني آدم اعرف كده إن الشخص ده بنسبة مليار في المية هو ضلك وهو خليلك هو الشخص اللي أنت لازم تتمسك بيه ولازم تفضل معاه آه، عشان هو ده اللي بيعينك على كل حاجة فهرجع وأقول لك تاني من الأول الصفات دي كلها لو موجودة اتمسك بالشخص اللي معاك طيب في صفة أكيد يعني مش محتاجة كلام إن هو بيكون يعني يكون بيعينك على طاعة ربنا دي حاجة مش محتاجة لا نقاش ولا كلام يعني آه لو أنت في شخص في حياتك في الصفات دي كلها ما بيطيعكش على طاعة ربنا أو شايف إن هو بيأذيك أو بيضل الطريق معاك آه لا ما مش هو ده يعني فده أساس ده أساس وقبل كل حاجة يعني لو حد عنده شخص زي ده في حياته ونسي في يوم من الأيام إن هو يقول له شكرا أو نسي إن هو يقول له كلمة حلوة أو مش واخد باله إن هو بيعمل معاه كل ده يا ريت يكلمنا مستني تليفوناتكم على 01000 427 894 أو من خلال رسائل على صفحة الفيسبوك تسعينات اف ام نطلع الفاصل بعد الفاصل نكمل كلامنا
في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة ملكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة معاك خطوة خطوة ده ما سابكش مرة امبارح وبكرة في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة دايما في ظهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاة بيرد غبتي لو جابوا سيرتي ومفيش حد بيفرق معاه بتجيني فكرة بتطق فجأة هي المكالمة فيقول لي يلا حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة أنا في الدلع دايما سايقها بقلقها يا ما نشفت ريقها طلعت عينها الله يا عينها ده مفيش كلام يوصف حنانها واقفة دايما جنب مني شجعتني صدقتني سندتني ما وقعتش في يوم فيها قوة بتبني فيا والنجاح بسببها هي كلكم وحبيبتكم في حياتنا ناس هم الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هم الأساس حقيقي شكرا من هنا لبكرة
ورجعنا لكم مرة تانية برنامجكم سكتنا واحدة على راديو تسعات اف ام عايز أفكركم تاني بأرقام تليفوناتنا 01000 427 894 أو من خلال رسائل على صفحة الفيسبوك طيب عايز أرجع بقى بالزمن لورا شوية نرجع بالزمن لورا شوية كده ونتكلم عن صحبة المدرسة صحبة المدرسة دي الواحد لما بيجي يفتكرها كده بيفتكر معاها كان فيها ناس أو إحنا صغيرين عامة كلنا كان كنا أنقياء جدا كان كل طموحنا مف... يعني عامة ما كانش حد أعتقد إنه عنده غل في حاجة أو أو إن حد مش سالك من جواه في حاجة يعني فصحبة المدرسة دي كان كان هي أحسن صحبة وفيها أحسن ناس آه وأنقى الناس ما كانش فيها لا حقد بقى ولا حد بيغل من حد وكان فيها محبة بينا كلنا حتى الأهل كنا عارفين نلم الأهل العيال الصغيرة دي كانوا عارفين يلموا الأهل في الفترة دي يمكن كلنا كان عندنا أكيد الشخص آه النقي ده يمكن أنا دايما برجع بالزمن لورا كده وأفتكر آه كل اصحابي الناس اللي كنا صغيرين ما كناش شايلين هم حاجه ما كانش آه، حد ممكن في يوم من الايام ان هو يفكر آه، يفكر يعني ان هو يأذي حد او ان هو يضايق حد بقصد يعني الفتره دي آه، عمري ما هنساها وعمري ما هنسى اصحابها آم، وكان عندنا معاني وفاء يا جماعه كان في معاني كده للوفاء والحب زمان حتى لحد النهارده لما بنيجي نتلم ونيجي نفتكر ايام زمان وقعدة زمان بالدنيا هم دول اهم حاجه هم دول احسن صحاب هم دول اكتر ناس انت ممكن تعتبرهم آه، كل واحد فيهم هو خليل ليك بجد وكل واحد فيهم ليه رحله معاك كل واحد فيهم ليه حكاوي معاك آم، في شخص او اتنين اكيد اكيد وانت صغير او انت في الفتره دي آه، كنت برضو بتامنوا على اسرارك هي اسرارك اه كانت عبيطه شويه آه، وكانت هبله شويه يعني كان اقصى طموحاتك او اقصى حاجه ممكن تخبيها على صاحبك ده اللي هو القريب منك في المرحله دي البنت اللي انت حبيتها مثلا في تالتة رابع ولا حاجه ده بجد مش هزار يعني من كتر ما احنا كنا كنا ناس انقيه وكنا ناس ما, ما, ما فيش جوانا اي حاجه آم، على فكره كنا على طبيعتنا وما كانش حد فينا يعرف ان الشخص ده او ازاي يقدر او ازاي يحكم ان الشخص ده اذا كان هو كويس اللي هيكمل معايا في حياتي او لا بس كنا م- بنتعامل بطبيعتنا آم، م- م- يعني ما كناش بنحسبها ما ح- ما اعتقدش ان حد كان بيحسبها حتى كلنا يمكن اكيد في الفتره دي وقعنا في ناس ممكن مش كويسه وفي الاول عمرك ما كنت عارف ان هم ناس مش كويسه آم، عشان كده بقول لك هي بتبتدي من زمان هي انت لما تيجي تختار صاحبك او تيجي تختار حد انت بتكون مريت بحاجات كتير جدا في حياتك آه، بتكون شفت ناس كتير جدا في حياتك انا واحد من الناس وقعت في مشاكل كتير جدا وانا صغير وبسبب ناس كانت محيطه بيا آه، والواحد بعدها بيبدا يلم نفسه او الواحد بعدها بيبدا يرجع نفسه في مرحله من المراحل لازم تقول لا لازم اقف لحد هنا و... ولما اقف لحد هنا انا ما, ما بعملش بقى ان انا هضل الطريق او ان انا خلاص كده انا ماليش صحاب او إن... او ان انا خلاص هبقى بعيد عن الناس لا برجع واشوف وربنا بي, بي يعني بيوقع في سكتك ناس كويسه كتير جدا وده اللي حصل معايا ويمكن حصل مع ناس كتير جدا آم، بس انت لو عندك اصل كويس واصل طيب ومتربي تربيه كويسه صدقني صدقني هتعرف تختار صح وهتعرف تختار صاحب وصديق يكمل معاك الطريق في مرحله الجامعه على فكره نفس الكلام الواحد برضو كان بيكون شخصيته ما يعني واحنا في مرحله الجامعه ما كناش برضو آه، يعني آه، بالوعي الكافي انك تختار الشخص اللي تكمل معاه حياتك او انك تعرف تستأمن الناس كلها على حياتك في النهاية كلام الناس دايما كلام الناس اللي سمعتهم في حياتي يقول لك في الآخر هو واحد ولا اتنين اللي بيتقفل عليهم الدايرة بيكونوا أقرب اتنين ليك ما بقولكش سيب الناس كلها و... وما تصاحبش الناس كلها بس هو واحد أو اتنين دايما دايما هتلاقيهم هم اللي قريبين منك وعارفين كل تفصيلة عنك في حياتك ف... فالواحد لما بيرجع بالزمن كده بي... بيفتكر الصحبة دي وبوجه لهم كل تحية يعني وأي حد عنده آه، حد في حياته بجد عايز يقول له شكرا وعايز يديله التحية دي يعني يتصل ويقول لنا طيب فاكرين زمان لما كنا بنتخانق مع بعض أو لما لما كان حد بيجي عشان يتخانق معانا أكبر مننا كان مين بيقف لك؟ آه، يعني كنا عزوة كده صحبة زمان دي كانت عزوة آه، وك- وكنا كلنا بنقف في ظهر بعض وكنا يعني العيال الصغيرة دول كانوا دايما بيقفوا في ظهر بعض وكان آم، يعني آه، سنة سند لبعض و- ومحدش بيقدر يجي عليهم آه، على فكرة هم زمان ما كانوش يفهموا معنى إن دي حاجة كويسة أو معنى إن ده آه، من معاني الصحوبية أو من معاني الصداقة أو من معاني إن أنت تكتسبها أو تعيش بيها حياتك يعني آم، فاللي بيسمعني اللي بيسمعني وعنده مشكلة مع أي حد في يوم من الأيام مع صاحبه و- وفي يوم من الأيام ما بقوش بيتكلموا أو في يوم من الأيام ما بقوش في حياة بعض لأسباب صغيرة ليه لأ إنكم ترجعوا تلموا بعض وتتكلموا مع بعض يا جماعة ال- ال- الزعل مش دايم وال والخلافات مش دايمة ومحدش هيعيش حياته كلها ما عندوش خلافات يعني فليه لأ ليه لأ أنا بشوف ناس كان عندها مشاكل مع أصحابها زمان لحد النهاردة ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم طب ما تجرب يا عم تشوف دلوقتي هو عامل إزاي ليه ليه- ليه شايفه بصورة زمان ليه شايفه بصورة زمان وليه أنت قافل على نفسك كده شوف الناس وتقبل الناس يمكن تلاقي فيه هو خليلك وصديقك يعني وياما حصلت يعني طيب نتكلم عن بقى الناس المتخانقين دول ال- ال- اللي يعني انا خايف يضلوا الطريق في يوم من الايام في ناس كتير جدا جدا كانوا صحاب لدرجه لا يتخيلها عقل يعني و... وكانوا مع بعض في كل حاجه على الحلوه وعلى المره ما تفهمش الشيطان دخل بينهم ولا ولا ايه اللي حصل يعني بس عايز اقول لهم انها مش مستاهله ومفيش حاجه مستاهله مفيش اي حاجه في الدنيا دي تستاهل زعل او ان الناس ت- ت- تبقى مش كويسه مع بعض اقول لكم على حاجه افتكروا كل حاجه حلوه بينكم افتكروا كل حاجه كنتوا فيها مع بعض افتكروا الايام اللي شلتوا فيها بعض والله لو افتكرتوا الايام اللي شلتوا فيها بعض صدقني صدقني آه هتتراجعوا على اللي بتعملوه و الايام دي برضه يا جماعه الناس بتنسى ان هي بتبقى تعبت فيها مع بعض والناس شالت بعض فيها و... وفي عيش وملح يا جماعه يعني اتمنى الناس بجد تراجع نفسها في الحته دي ال- على فكره العمر ما بقاش فيه حاجه ولا فاضل فيه حاجه ان احنا نكمل في الزعل و- ولا خلاف وخلي الناس تبقى يعني جواها نقاء وتبقى صافيه من قلوبها و... وعايز اطلع فاصل عايز اطلع فاصل ما تنسوش ارقام تليفوناتنا على 04427 او من خلال صفحه الفيسبوك
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا
ورجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم سكتنا واحدة على راديو تسعينات اف ام أرقام تليفوناتنا 01000 427 894 أو من خلال رسائل صفحة الفيسبوك طيب كنا بنتكلم عن الناس المتخانقة والناس اللي زعلانة من بعض مم، يا ريت بقى نخلص الحلقة ها والناس ترجع تكلم بعض تاني وينسوا أي زعل ما بينهم يعني صح يا جماعة أنتوا مش واخدين بالكم إن العالم بجد بينتهي ولا إيه أنا مش بحبطكم يعني بس آه، العالم آه، في سكة مش حلوة كده و- وما عادش باقي بجد غير إن إحنا نقعد نلم في بعض و... ونسامح بعض على أي حاجة والله ما في أي حاجة مستاهلة بالذات لو أنتوا عندكم ناس في حياتكم في عشرة وفي في حب ما بينكم يعني ف يا ريت يا ريت يا ريت الناس ترجع تتلم تاني ويا ريت صحبة المدرسة دي ترجع تتلم تاني عشان ما فيش أحسن منها ولا أحن منها يعني كلامهم كبير شوية ولا ولا أنقى منها يعني انتوا عارفين بقى عادة الصحاب دي يمكن أنا واحد من الناس برضو ب- بعيشها شوية آه، أوقات كتير جدا ببقى مخنوق وتعبان وزهقان ومش طايق أشوف بني آدمين ومجرد ما بنزل أقعد معاهم آه، بحس براحة نفسية يعني في ناس بتقولوا في حاجات يعني الدكاترة بيقولوا إن ال- قعدة الصحاب والضحك والحاجات دي بت بتسحب الطاقة السلبية وم- وبتأثر على الصحة النفسية وحاجة كمان برضو إنها بتع... يعني بتقوي آه، ثقتك بنفسك فأنا برضو يعني استغربت كلمة إن هي بت... بت... يعني الثقة بالنفس دي بتزودها قال لك آه بتزود الثقة بالنفس عشان آه، بتخليك تقابل ناس كتير تتعامل مع ناس كتير وبتقابل شخصيات مختلفة ف... بتعرف تتعامل معاهم مرة في التانية في التالتة بتعرف تتعامل مع البشر فالشخص اللي بيبقى عنده رهاب اجتماعي أو كده أو بيبقى مش قادر يقعد مع الناس أو يتكلم حطه في موقف إن هو يقعد مع الناس ويتكلم معاهم مرة واتنين وتلاتة آه، هتحسن من نفسيته ف عشان كده بقول لكم ارجعوا اتلموا تاني وارجعوا حبوا بعض تاني واقعدوا مع بعض تاني و... والدعم العاطفي يا جماعة الدعم العاطفي ده مهم جدا جدا في عادة الصحاب انكم آه، تبقوا دايما في ظهر بعض وتشجعوا بعض وعشان يبقى في تأثير إيجابي على نفسيتكم وعلى ثقتكم بنفسكم يعني أم، ويعني لو أنت عززت ثق- ثقتك بنفسك أو كده أو اللي حواليك هتعرف في يوم من الأيام إنك تربي برضو أه، يوم ما تخلف يعني هتعرف تربي شخص سوي أه، ما عندوش أه، حقد من حد ما عندوش حتة إن هو بيخاف يتعامل مع الناس هيعرف يختار صاحب صح بس يعني بشكل صح يعني هيعرف ي- يخلي فعلا الناس القريبة منه هم الناس الصح مش الناس الغلط مش هيضل الطريق يعني أتمنى الناس تبقى فاهمة وواعية على حاجة زي دي آه، وتبقى فاهمة آه، معنى كلمة ال- الخليل أو الصاحب أو الشخص القريب منها و وخلوا الصحبة كويسة هي القريبة منكم يعني ما- ما- بجد ما تبعدوش عن الناس دي و... والناس الوحشين دول انا مش حابب اتكلم عنهم بنشوف ناس كتير جدا الايام دي بتاذي آه، اهل ال- اهل بيت صاحبها و- وب- ومن جوه مش مش مفيش آه، مفيش راحه نفسيه و وصدقوني صدقوني الناس دي الناس دي بيبقى جواها كميه غل وحقد غير طبيعي آه، حاول تنقي من الاول الشخص الصح واوعى تضل الطريق في يوم من الايام بجد اوعى تضل الطريق في يوم من الايام عشان انت الشخص ده بتدخله بيتك وبتقعده مع اهلك ففي يوم من الايام انت هتلاقي نفسك مأذي او في في يوم من الايام هتلاقي نفسك مش كويس او مش عارف تتعامل او الشخص ده ممكن تكره تكره الناس او تكره انك تصاحب ناس بسببه ف فانا عارف ان حلقتنا خلصت بسرعه وحقكوا عليا اشوفكم في حلقه تانية ببرنامجكم سكتنا واحده على 90 اف ام بس قبل ما اقفل في اغنيه هتشتغل دلوقتي حالا أتمنى الناس كلها تسمعها وتركز فيها أشوفكم على ألف خير زي النهاردة الأسبوع الجاي سلام
الصحبة الصحبة مجمعانا من وقت ما كنا عيال لينا ياما والحال هو الحال بتلف الدنيا بينا بنتوه في يمين وشمال لمتنا السر في راحة البال مجمعانا من وقت ما كنا عيال لينا سر في راحة البال